الرحمن في روض الروح الروح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني في اللقاء السابق تحدثنا عن وما زلنا نتحدث أيضا على باب المد والقصر وفي الحلقة السابقة تحدثت إليكم مع التفرقة ما بين أحرف المد وأحرف اللين وهل تحذف أحرف المد أم لا واتفقنا قلنا أن أحرف المد تحذف الألف والواو والياء إذا كانت في آخر الكلمة وجاء في أول الكلمة التالية همزة الوصل وقلنا على سبيل المثال قوله وقالوا اتخذ الله ولدا عند الوقف على حرف المد وقالوا أما عند الوصل وقالوا اتخذ الله ولدا فحذفت الواو المدية وتطرقنا إلى أول هذه المدود وهو المد المتصل الواجب واتفقنا وقلنا أن تعريف المد المتصل الواجب هو أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة عشان كده جاي من اللفظ اتصال لاتصال حرف المد والهمز في ذات الكلمة في نفس الكلمة واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث مع ثاني المدود وهو المد المنفصل الجائز لو طبعنا مع بعض إن شاء الله من خلال الشاشة هنجد أن المد المنفصل أولا المد المنفصل هو لو لاحظنا من خلال أيتين هنوضح من خلالهم المد المنفصل الجائز أولا عنوان الحلقة اليوم هو المد المنفصل العناصر اللي هنتكلم فيها أولا هنستعرضها بأيتين زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الآية الأولى وما أدراك ما الطارق لو حضراتكم لاحظتوا من خلال الآيات هنجد أن حرف المد أهو زي ما حضراتكم شايفين أي حرف المد عليه موجة في أول في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية عشان كده حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة إذا في انفصال بين حرف المد وانفصال بين حرف المد والهمز عشان كده سمي مد منفصل سمي مد منفصل وما أدريك ما الطارق وما أدريك ما الطارق لاحظ حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى في انفصال ولو لاحظت أيضا في المثال الآخر لابثين فيها أحقابا لاحظ حرف المد في كلمة فيها اهو حرف المد زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية في أول الكلمة الثانية في انفصال عشان كده ده اسمه المد المنفصل ليه؟ لانفصال حرف المد عن الهمز ولذلك ما هو تعريفه؟ تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة أخرى هعيد التعريف مرة أخرى هو أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة أخرى وده من خلال الأمثلة الآية الأولى في سورة الطارق والآية الثانية في سورة النبأ حضراتكم لاحظوا حرف المد ولاحظوا الهمزة هتجدوا أن ده في كلمة وده في كلمة أخرى طيب ومن هنا نقدر نقول ما هو سبب المد المنفصل أنا بمد عشان إيه شوف حرف المد جه بعد منه إيه جه همزة يبقى إذا سبب هذا المد هو الهمز يبقى سببه الهمز فما حكمه حكم المد المنفصل إيه حكمه الجواز لجواز مده وقصره طبعا هيسألني سائل يقول لي ما هو المد المنفصل في رواية ورش قدره الإشباع حضرتك لما بننظر إلى المد لا ننظر إليه للرواية الواحدة بل ننظر إلى كافة القراءات والور- والروايات الواردة عن هذا المد عشان كده حكم المد المنفصل الجواز وبعدين رواية ورش احنا اتفقنا أن رواية ورش تقرأ من الشاطبية من طريق الأزرق وتقرأ من طيبة النشر من طريق الأصبهاني والأصبهاني في الطيبة له القصر وله التوسط الأصبهاني له في الطيبة النشر له القصر وله التوسط أما في الشاطبية فله الإشباع قولا واحدا إذا ثبت بالدليل أن لورش له حكم المد المنفصل الجواز لجواز المد وجواز القصر هنشوف برضو على الشاشة مع بعضنا ما هو مقدار المد المنفصل مقداره عند ورش الإشباع مقدار المد المنفصل عند ورش الإشباع ست حركات ومقدار المد المنفصل عند حفص التوسط اللي هو أربع حركات وفويق التوسط التوسط أربع حركات وفويق التوسط الخمس حركات والمقدم التوسط إذا زي ما حضراتكم شايفين عناصر المد المنفصل أعرفه إزاي حرف المد في كلمة في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية وده من خلال المثال وما أدراك أدي الألف في آخر الكلمة الأولى أدراك الهمزة في أول الكلمة الثانية ده اسمه منفصل برضه في المثال الآخر فيها أحقابة الألف بتاعت فيها في آخر الكلمة الأولى وأحقابة الهمزة في أول الكلمة الثانية سببه أنا بمد ليه عشان الهمزة حكمه الجواز ما يعنيني في الأداء أن مقدار المد المنفصل عند ورش الإشباع ست حركات أما عند حفص فهو التوسط أربع حركات وفويق التوسط خمس حركات والمقدم التوسط إذا أدي أول اختلاف بين ورش وحفص في مقدار المد طيب مسألة أخرى هل بعض كلمات في القرآن الكريم لما بنسأل الطلبة يا أخي الكريم يا أيها مثلا على سبيل المثال وتشير مثلا وتقول له الكلمة دي إيه أحيانا أنت اتفقت معايا في الحلقة السابقة وقلنا إن طالما إن حرف المد والهمزة مرسومين مع بعض في نفس الكلمة في صلب الكلمة فكنت بتقول لي ده مد متصل لاتصال الحرف المد والهمز في نفس الكلمة هل كل حرف مد بجوار الهمزة مد متصل طب سؤال آخر لازم المد أو بش- بصيغة أخرى هل المد المنفصل اللي أنت لسه شرحه دلوقتي لازم حرف المد يبقى بعيد عن الهمزة في الرسمة زي آه، على سبيل المثال الأمثلة اللي طرحت دلوقتي وما أدراك ما الطارق أو لابثين فيها أحقابة ده يتطرقنا لمسألة مهمة جدا في علم الرسم العثماني ألا وهي أنواع الانفصال أنواع الانفصال ولهذا لو حضراتكم برضو لاحظتوا معايا على الشاشة ما هي أنواع الانفصال حضرتك هتشايف قدامي على الشاشة إن الانفصال ينقسم إلى انفصال حقيقي وانفصال حكمي أنا عايز حضرتك تصبر عليا وتفهم لأن أنا عايز أوصل لك معلومة مهمة عشان لما أشاور لك أقول لك المد ده اسمه إيه تقدر تجاوبني اولا انواع الانفصال في عندي حاجه اسمها انفصال حقيقي لاحظ الامثله تحت الانفصال الحقيقي هتلاقيني جايب لك مثال في سوره الكوثر انا اعطيناك الكوثر المثال اللي تحت منها في ارض الله المثال اللي تحت منها قوا انفسكم وبسال حضرتك سؤال تحت هل يجوز الوقف على حرف المد هل يجوز الوقف على حرف المد يعني ينفع اقف على ان وافصلها عن أعطيناك الإجابة نعم هو مش الألف الألف هل هو حرف المد خلاص منفصل عن الهمزة الألف بتاعت إن مش منفصل عن أعطيناك آه يجوز ليه يعني أنا لو وقفت هقول إيه إنا طب اوصل إنا أعطيناك إذا يجوز لي الوقف على الألف طب في أرض الله ينفع أقف على اليه أي نعم في طب اوصلها في أرض الله طيب ينفع أقف على الواو آه طالما إن الاتنين مفصولين عن بعض في الرسمة مش مكتوبين حتة واحدة زي ما بيقولوا أقدر أقف على حرف المد قو طب اوصل قو أنفسكم إذا بالفعل لو الإجابة هل يجوز الوقف على حرف المد الإجابة نعم شوف ليه الانفصال حرف المد عن الهمز رسما الانفصال حرف المد عن الهمز رسما ال- ال- الأمثلة بتبين حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى عشان كده بقول لك حرف المد ثابت وقفا انا اقدر اقف عليه اقدر اقف اقدر اقف على ان وما كملش وابعد اعطيناك طبعا ده للاختبار لو عايز اختبر تل- تل- تلامذه اقول له اقف على حرف المد هل يجوز اقدر اعرف اذا كان يقدر يقف ولا لا وهذا ما يسميه العلماء بالوقف الاختباري خلاص يبقى حرف المد في الحالات دي طول ما حرف المد منفصل عن الهمزة في الرأس يجوز ليها الوقف على حرف المد طب روح كده للأمثلة الأخرى في الانفصال الحكمي بقى في يا أيها هي يا أيها دي أصلها إيه أصلها يا النداء يا أصلها أصلها أداة النداء يا فهي عبارة عن يا زائد أيها بس في الرسمة بتاعت المصحف مرسومة حتة واحدة فعشان كده ما اقدرش أقف على يا وافصلها عن أيها أهو ده بقى الكلام طيب انزل في المثال اللي تحت منها ها أنتم هؤلاء ما ينفعش أوقفك على ها وأقول لك افصلها عن أنتم ولا أقول لك أقف على ها وافصلها عن أولاء لأن الاتنين مرسومين حتة واحدة وأنا أصلا عشان أقف على أي كلمة خلاص لازم ألتزم بعلم الرسم لازم ألتزم بالرسمة اللي في المصحف طيب في نفس الأمر ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اله ديت تحتها يه صغيرة زي ما حضراتكم شايفينها في الشاشة ياء صغيرة وفوقيها الموجة دي بنسميها مد الصلة الكبرى أي ه مرسوم تحتها ياء وفوقيها الموجة خلاص تسمى صلة كبرى برضه في المثال اللي تحتها يحسب أن ماله أخلده أدي اله وراها واو صغيرة فوقيها الموجة خلاص اللي هي علامة المد الزائد ادي اسمها مد الصلة كبرى ينفع اقف عليها ما ينفعش لان انا لو وقفت على ربه عمري ما هقف اقول ربه احنا عندنا في لغة العرب نقف نبتدئ بمتحرك مش دي لغة العرب بيبتدوا بمتحرك ويقف على ساكن ويقف يسكنوا الحرف الأخير فلازم أسكن الهاء عند الوقف أقول ولا يشرك بعبادة ربه وأقوم واقف بسكون الهاء امتى حرك اله ومدها لو أنا وصلتها بأحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نفس الأمر يحسب أن يحسب طبعا عشان ده لورش وقدامنا على فكرة الآيات ديت ربنا يجزيهم خير إخواننا في الكنترول جابوا لنا ال- الايات ديت من طبعه المصحف بتاعه روايه ورش طبعه المدينه وورش ده طبعا ما يقراش يحسبه لحفص حفص يفتح السين اما ورش يقرا الفعل حسب بكسر السين يحسب طيب يحسب ان ماله لو انا وقفت عليها هسكن اله طب امتى اتحرك اله لو انت وصلتها باخلده يحسب ان ماله اخلده خلاص طب السؤال هل يجوز الوقف على حرف المد الإجابة لا لا لأن مش هنفع أفصل يا عن أيها ولا ها عن أنتم ولا ها عن أولاء عشان كده كاتب لك إيه شوف بقى الإجابة الإجابة لا والسبب إيه السبب لأنه في المثال الأول بتاع يا أيها والثاني اللي هو ها أنتم هؤلاء في متصل رسما حرف المد متصل رسما ل- والسبب لأنه في المثال الأول والثاني متصل رسما هو مين اللي متصل رسما حرف المد اتصل مع الهمزة في علم الرسم حرف المد اتصل مع الهمزة في علم الرسم فما اقدرش افصل يا عن ايها ولا ها عن انتم ولا ها عن اولاء وانا لازم التزم بعلم الرسم اللي قدامي في المصحف خلاص طيب نتابع كمان ولا يشرك بعبادة ربه احدا خلاص أو يحسب أن ماله أخلده الإجابة بتقول إيه أما في المثال الثالث فحرف المد يسقط وقفا طب ما هو بالفعل هو أنا بقف أقول ربه وأجيبها يه هو أنا بقف أجيبها واو في الوقف أقول ماله لا ده أنا بقف بسكون الهاء يبقى معنى كده حرف المد سقط إيه وقفا أما في المثال الثالث فحرف المد يسقط وقفا يعني معنى كده أن حرف المد لا يثبت وقفا حرف المد إيه؟ ما يبقى ثابت عند الوقف يبقى أقدر أفهم أن الانفصال الحقيقي حرف المد منفصل عن الهمزة في الرسمة في إن أعطيناك وفي أرض وقوا أنفسكم أما في الانفصال الحكمي فحرف المد والهمزة متصلين في الرسمة خط واحد خط واحد في اتصال في علم الرسم طيب سؤال دلوقتي ازاي اقدر اميز الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي ازاي اقدر اميز الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي نتابع مع بعضنا كيف يتم معرفة الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي الانفصال الحكمي هو ثلاث حالات ما فيش غيرهم في القرآن الانفصال الحكمي خلاص ثلاث حالات في القرآن عدد ثلاثة انفصال حقيقي أولا يا النداء يا النداء لما يجي بعدها همزة مثل يا أيها أهدي مد منفصل ونوع الانفصال حكمي دي مد منفصل ونوع الانفصال حكمي طب الحالة الثانية هاء التنبيه وعلى فكرة هاء التنبيه ما جاتش إلا في كلمتين في القرآن ها أنتم وهؤلاء عشان كده اللي يبص لكلمة ها أنتم أقول له خلي بالك المد اللي في كلمة ها أنتم ده إيه تقول لي ده مد منفصل ده مد منفصل ونوع الانفصال تقول لي انفصال حكمي طب فصل المد اللي في كلمة هؤلاء هؤلاء ركز معايا هاء ده مد منفصل نوع الانفصال حكمي أولاء ده مد متصل واجب لأن حرف المد والهمز في كلمة يبقى اتفقنا على ياء النداء يا أيها دي أولى صور الانفصال الحكمي الصورة الثانية هاء التنبيه فها أنتم وهؤلاء وما فيش إلا الكلمتين دول اللي جابوا عليهم هاء التنبيه في القرآن ها أنتم وهؤلاء أما هاء الضمير اللي بنسميها مد الصلة الكبرى لما يجي لك بعد اله وحضرتك متتبع معايا الأسهم اللي على الشاشة أدي الهاء بعدها ربه فيه مقلوبة وفوقيها الموجة وفوقيها الموجة دي تسمى الصلة الكبرى أو ممكن تبقى اله وراها واو صغيرة وعليها الموجة ما له أخلده ده اسمه صلة كبرى يبقى دي ثلاث صور بتاعة الانفصال الحكمي ياء النداء وهاء التنبيه وهاء الضمير اللي هي الصلة الكبرى عدد ثلاث صور دول فالحكم ايه نسميه انفصال حقيقي خلاص يبقى الحاجات ديت على سبيل الحصر تتحفظ لو سمحت طيب عشان كده انا مدي واجب خفيف نشوف كده برضو الواجب بتاعنا كاتب بقول يا ريت التدريب تدريب على استخراج المد المنفصل بس استنى انا مش عايزك تطلع له يا ريت الكلام ده بقى ان شاء الله يا ريت يعني يا جماعه الواجب دوت الغرض منه انك بتثبت الاحكام الاحكام ولذلك مارس معايا الكلام دوت عشان تقدر تستطيع استخراج من الايات تدريب على استخراج المد المنفصل ومش بس كده مع توضيح نوع الانفصال احنا بقى عايزين نطلع الكلمة وتقول لي انفصالها ايه المد المنفصل تقول لي ده حكم ولا حقيقي من الآية 26 للآية 43 في سورة البقرة يبقى تدريب على استخراج المد المنفصل مع توضيح نوع الانفصال من الآية 26 إلى الآية 43 سورة البقرة يا ريت تعمله لي في جدول تقول لي ال ال الآية خلاص الكلمة تعمل لي خانة مثلا جدول مكون من ثلاث خانات الخانة الأولانية فيها الكلمة الخانة الثانية فيها آه، اسم المد طبعا هتقول لي مد منفصل طب نوع الانفصال ايه انفصال حكمي ولا حقيقي ورقم الآية ويرد طبعا طبعا من خلال اتصالاتنا بإذن الله في الحلقة القادمة عشان أقدر أشوف مشاركة الناس معايا في فهم الأحكام طبعا طيب في بقى تدريب أدائي احنا اتفقنا ده نظري عشان نقدر نثبت القاعدة أما التدريب الأدائي فبرضه لو تابعنا على الشاشة مع بعضنا بقول لك تدريب على الأداء التطبيقي تدريب على أداء الأداء التطبيقي سورة الكوثر وسورة الكافرون احنا هنأدي دلوقتي أنا هأدي سورة الكوثر وطبعا أنا تعمدت إن احنا نجيب سورة الكوثر عشان من خلال رسمة المصحف برضه قدامنا ونشوف قدامنا الأحكام وطبعا دي طبعة رواية ورش على فكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر لو حضرتك شايف معايا على الشاشة سورة الكوثر أولا إنا أعطيناك إحنا عايزين بقى نثبت ورش هنشبع المنفصل لان دي روايه ورش ورش احنا قلنا في المد المنفصل يشبع لو لاحظت معايا في رسمه المصحف فصل لربك وانحر المفروض ان الراء دي ساكنه اللي يتابع في روايه حفص هيجد ان الراء ديت ساكنه بس لاحظ معايا ان الراء هنا تحتها كسره ومفيش همزه في كلمه ان اهو ده اللي بنسميه في روايه ورش النقل بنسميه في روايه ايه ورش النقل نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها يعني ايه يعني انا كان العرب ما يستطيعوش نطق الهمزه فكان بيلجا الى حذف الهمزه وياخد الحركه بتاعت الهمزه وينقلها للساكن اللي قبل منها لو تابعنا على رسمه المصحف واحنا بنقول هي وانحر راء ساكنه الراء ساكنه قبلها المفروض همزه مكسوره ان شلنا الهمزه وخدنا الكسره بتاعتها ونقلناها للراء فيصير النطق فصل لربك وانحرن شانئك وانحرن مش بقى وانحر ان لا شيل الهمزه انقل الحركه بتاعتها للحرف الساكن اللي قبل منها وانحرن شانئك نفس القضية هي المفروض احنا بنقول في حفص ايه الابتر لم ساكنة لا هنشيل الهمزة وناخد الحركة بتاعتها الحركة بتاعت الهمزة كانت ايه فتحة الا حذفنا الهمزة للتخفيف خدنا حركة الفتح حطيناها على اللام الساكنة فتصير الابتر عشان كده تلاقي عندك الايه وانحرن محطوطة تحت الراء كسر عشان نقلنا حركة الهمزة اليها الابتر عندنا برضو نقلنا حركة الهمز إلى اللام فتصير اللام مفتوحة هعيد مرة أخرى سورة الكوثر خلي بالكم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحرن شانئك هو لبتر يبقى دي سورة الكوثر طيب ننتقل إلى التدريب الآخر على سورة الكافرون يبقى احنا استفدنا في سورة الكوثر ان احنا اتدربنا على إشباع المنفصل وخدنا حكم كده تطبيقي وهو حكم النقل ان الهمزة لما يكون قبلها حرف ساكن صحيح نعرفه ازاي كان في مصحف حفص في مصحف رواية حفص اللي يبص عنده هيجد على الراء رأس الحاء الصغيرة هيجد على الراء رأس الحاء الصغيرة أو ده اسمه ساكن صحيح فبنشيل الهمزة وننقل الحركة بتاعتها للسكن اللي قبل منها خلاص كده وانحرن شانئة أو آلابتر إلى آخره طيب نشوف برضو سورة الكافرون تطبيق على سورة الكافرون ومن خلالها برضو بنستعرض بعض الأحكام أنا تعمدت في الحقيقة أجيب سورة الكافرون لأنها كلها مد منفصل سورة الكافرون كلها مد منفصل واشتملت على الانفصال الحكمي أهو يا أيها قدامنا واشتملت على الانفصال الحقيقي بقية السورة كلها انفصال حقيقي طيب نتابع كده بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون اللي انت عملته في الراء ده شايف الراء تشكيلها ايه على الشاشة مضمومة بس قبلها حرف ايه مكسور ورش بيرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة قبلها كسر قبلها كسر يعني عايز تقول إن الراء ديت هنا حكمها الترقيق عند ورش آه دي مضمومة بس قبلها كسر فما يقولش الكافرون ويفخم الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم اللي لاحظ كلمة عبدتم اتدل عليها حاجة اتدل ما عليهاش تشكيل طب والحرف اللي بعد منها مشدد اهو ده مضغم اهو ده هنا حكم اسمه الادغام طول ما الحرف الاولاني عالي من التشكيل معلهوش اي حاجة والحرف اللي بعد منها مشدد اعرف ان الحرف اللي معلهوش تشكيل لا ينطق والحرف المشدد هو الذي ينطق فعشان كده اوعى تقول لي عبدتم وتبين الدال نطقك للكلمة دي ته خالصة تاء ولا أن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يبقى لو تتبعت الآية الصورة ديت هتجد أنها اشتملت على الانفصال الحكمي في يا أيها باقي المنفصل كله كان انفصال إيه؟ حقيقي يبقى اتدربنا على إشباع المنفصل خدنا حكم اسمه النقل كان في سورة الكوثر خدنا حكم اسمه ترقيق الراء وعرفناه مؤقتا دلوقتي لحد ما نبتدي نتداول قاعدة قاعدة زي ما احنا شغالين كده عرفنا ان طول ما الراء مفتوحة او مضمومة وقبلها كسر اصلي فهذه الراء حكمها الترقيق طيب نخش على درس اخر وهو مد البدل ونقدر نقول بقى ابتدينا نشتغل في الحقيقة على آه ما يخص آه رواية ورش بس قبل ما اخش في الحقيقة على مد البدل عملنا مقارنة بين ورش وحفص في المد المتصل والمنفصل جدول كده زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة اسم الحكم المد المتصل الواجب ورش بيعملوا ايه مقدار الاشباع وعند حفص التوسط وفويق التوسط طيب المد المنفصل الجائز سواء كان المد المنفصل الجائز سواء كان انفصال حكمي او حقيقي فمقداره الاشباع عند ورش وعند حفص التوسط وفويق التوسط يعني ورش له في المتصل والمنفصل قولا واحدا الاشباع طيب لو تابعنا حضراتكم برضو على الشاشة وشفنا مد البدل بداية بقى شغلنا برضو في رواية ورش ما هو مد البدل ازاي اعرف مد البدل لو تابعت معايا على الشاشة في مد البدل مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد يعني ايه هو أن يتقدم الهمزة على حرف المد يعني الهمزة تيجي الأول خلاص وبعدين حرف المد سواء ألف أو واو أو ياء يعني أقدر أقول إيه آه شوف شوف معايا على الشاشة آه أدي همزة وبعدين ألف آه فعشان كده بقول آمنوا طيب ممكن يجي مع الواو إزاي أو أو أوتوا يجي مع الياء اه اي ايمانا يبقى آ امنوا او اوتوا اي ايمانا يبقى دي صور المد مع الالف والواو والياء مسبوق بفتح مع الالف مسبوق بضم مع الواو مسبوق بكسر مع الياء آ او اي طيب مقداره ايه عند ورش مقداره ايه في روايه ورش اولا ورش له القصر والتوسط والإشباع في مد البدل ابتدينا بقى شغل رواية ورش ابتدينا بقى شغل رواية ورش مقدار مد البدل عند ورش القصر حركتين والتوسط أربع والإشباع ست حركات يعني عايز تقول لو احنا جينا نتدرب على أمانة أقول آمنوا ده قصر آمنوا أربعة طب في الإشباع آمنوا وبالقياس على أوتوا وإيمان طب ما تيجي نعمل تدريب على تثليث البدل وعلى فكرة كلمة تثليث البدل بدل ما لك اعمل قصر وتوسط وإشباع ده مصطلح في القراءات نقول لك ثلث البدل يعني إيه ثلث البدل يعني هات لي الأوجه الثلاثة بتاعته بدل ما لك هات لي قصر توسط إشباع أقول لك ثلث البدل ده لفظ على طول اختصارا للقصر والتوسط والإشباع طب ما تيجي نعمل تدريب على تثليث البدل أول تدريب هيقابلنا على تثليث مد البدل سورة قريش سورة قريش هنعمل تدريب على سورة قريش تابع معايا كده سورة قريش هتلاقيها مليانة مد بدل كلمة الإيلاف أدي مد بدل إي وبعدين إيلافهم إي مد بدل تاني وبعدين جالك وآمنهم أدي برضو مد بدل تالت طب فاكرين الحلقة اللي فاتت كنت بقول لكم ايه الايه الواحده نخلص فيها الاوجه يعني مش هقول لك بقى اقرا لي سوره قريش على قصر البدل وارجع عدها لي تاني على التوسط وارجع عدها لي تالت على الاشباع الايه الواحده خلص الاوجه بتاعتها زي ما انا هقراها دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش يبقى خط قصر توسط وأشباع في حين وفي نفس الآية طب خش على الآية اللي بعدها إيلافهم إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يبقى دي بدل اهو قدامي قصر توسط واشباع دخلت على الشتاء ده مد ايه مد متصل عايز الناس تتجاوب معايا مد متصل حرف المد والهمز في نفس الكلمة قدره ايه عند ورش قدره الاشباع خش على الآية اللي بعدها فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ده مد ايه ده مد منفصل تقدر تقول لي نوع الانفصال مش الاتنين بعاد عن بعض في الرسمة يبقى انفصال حكمي ولا حقيقي ها انفصال حقيقي طيب خش على اللي بعدها وآمنهم ادي قصر وآمنهم توسط اشبع وآمنهم من خوف إذا في سورة قريش ثلاث كلمات قدامنا زي ما حضراتكم شايفينهم على الشاشة لإيلاف وإيلافهم وآمنهم ثلاث كلمات فيهم القصر والتوسط والإشباع في مد البدل خلص آية آية بالأوجه بتاعتها مش معقولة تاخد لي الصورة كلها على القصر وترجع تاخد لي الصورة كلها على التوسط وترجع تاخد لي الصورة كلها على الإشباع ناخد التدريب الثاني التدريب الثاني على صورة العصر على صورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر خلي بالك هي أصلها الإنسان الإنسان صح ولا لا لم ساكنة عملنا إيه في الهمزة شيلها خد الحركة بتاعتها الكسر انقلها على اللام اسمه إيه الحكم لسه شرحه اسمه النقل اسمه إيه النقل عشان كده طبعة مصحف فرش قدامي عاملة ايه على اللام كسر على طول مش جايبة همزة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أهو ده مد بدل قصر آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تمام كده طيب يبقى دوت سورة العصر طيب نخش على سورة التين تدريب آخر على سورة التين أنا عمال أدي في تدريبات عشان عايز أثبت الأحكام خلاص التثليث تثليث البدن نخش على سورة التين طيب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين مش الأمين شيل الهمزة وانقل الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا أدي القصر آمنوا توسط آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لاحظ معايا آم، لاحظ معايا في فلهم أجر غير ممنون ميم الجمع وراها المد وميم الجمع وراها همزة فأشبعنا صلة ميم الجمع فلهم معنى اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت ممكن أقرأ اتفضلي هنقرأ من سورة البقرة نعم ان شاء الله احنا برضو ما زلنا مع الصفحة الاولى يعني هنستأذن حضرتك تقرأ لنا من اول ان الذين كفروا سواء عليهم طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خلي بال حضرتك من حاجة نعم انت بعد ما ابدلت الهمزة التانية انذرتهم مش آه، الميم ديت وراها همزة مم.
يبقى تشبعيها يلا من عندي سواء.
يلا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تمام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ارجعي وسطي من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر تمام من يقول آمنا تمام نعم.
شغال على من- الاشباع من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم يخادعون بس عايز الله استاذنك في حاجه هل مد البدل بتاع امانه مرتبط مع حاجه لا يبقى تخلصيه في حينه قصر توسط اشباع يخادعون الله والذين آمنوا نعم والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يبقى اذا دوت كان هذا ما يخص مد البدل ان احنا عرفنا تثليث البدل تلاقيها طبعا عشان مش عايز وقت ال- شرح القاعدة آه، يطغى على الأداء فطبعا المفروض إن شاء الله آه، نتكلم في الحلقة إن شاء الله القادمة على متى يمتنع التوسط والإشباع وإن شاء الله أنا في انتظار استقبال اتصالاتكم على صورة البقرة الآن بإذن الله آه، معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخ سيد ازيك يا شيخ محمد الحمد لله جزاك الله خيرا وجزاكم مثل اتفضل اقرأ مين ان شاء الله آه، حضرتك ان شاء الله هتقرا لنا من اول واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يش... ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا، آمنوا خلي بالك هي لهم دي الميم دي وراها ايه يا اخ سيد اه ميم جمع يبقى وراها همزة ماشي ح- وإذا حكم- قيل لهم تمام حكمها عند ورشه هي مداها كام حركه إشباع اتفضل وإذا قيل لهم آمنوا بس لحظه بقى اتفضل انا عارفك ان انت عايز تجيب القصر أنا والتوسط عايز أجيب والاشباع في القطر البدن إن شاء الله نعم إن شاء الله صح بس في حاجه بقى مهمه هي مش عند حضرتك ثلاث كلمات فيهم مد بدل في تمام.
الايه ديت تمام عندك امينوا وآمن.
وعندك امن وعن- وعندك امن تاني تمام.
ما ينفعش تخلص كلمه كلمه طالما جه في الايه الواحده اكتر من مد بدل تمام.
لازم تساوي بينهم تاخدهم كلهم قصر وترجع تاخدهم توسط وترجع تاخدهم اشباع عامله زي المد العارض للسكون كده إن شاء الله اتفضل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن لا انومن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء تمام ده كده على القصر يا اخ سيد إن صح شاء الله إن شاء الله ارجع بقى من عند امينوا بالتوسط وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن لا الناس- كما امن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن آمن السفهاء معلش يا ورش شويه عايز انفس هي صعب حديد هي صعب شوية اه هات بقى من عند امين وبس الاشباع
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء نعم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جزاك الله خيرا يا اخي سيد وجزاك شيخ وجزاك معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اتفضلي
السلام عليكم شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ من أول إن شاء الله من أول إن شاء الله وإذا لقوا الذين آمنوا
ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آ- وإذا لقوا الذين آمنوا
نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قا- وإذا لقوا الذين آمنوا بس خلي بال حضرتك قالوا- من حاجة نعم آه، أولا أنت عندك كم مد بدل في الآية ديت
أمم، عندك اثنين.
آمنوا اثنين آمنوا آمنا كلام جميل وعندك في الآخر كلمة مستهزئون نزل برضو اه صح آه.
ولا لأ ماشي خلاص حاضر اكملها بس في بقى حاجة عايز أقولك عليها اتفضل لما تيجي تقري آمنوا وآمنا بالقصر حركتين مم؟
تقفي على مستهزئون اتنين أربعة ستة
مم.
خلاص طب هاتيها دلوقتي وقفي على مستهزئون باتنين باتنين بس يلا إذا بالقصر كلها اه يعني هتجيب الآية كلها على قصر البدل وحط- وبعدين توسط وبعدين آه، الإشباع نجمة. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى وإذا شياطين خلويلة انقلي نقل خلويلة.
حركة الهمزة ماشي. وإذا وإذا خلوا إلى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بس ما تبتديش البداية دي حاضر من ابتدي من- عدم خطأ معلش ابتدي من عند قالوا قالوا إن.
إن. يلا
قالوا إنا معكم لا.
إنما نحن الميم وراها معكم ايه ومعكم ومعكم تمام قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ارجعي على القاء التوسط وإذا لقوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا تمام وإذا خلوا إلى شيا... وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نعم
الله يستهزئ بهم, بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم و فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين جزاك الله خيرا معنا جزاك اتصال الله خيرا.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي آه، أقرأ منين يا شيخ من اول الصفحة ان الذين كفروا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حضرتك بتقرأي على توسط البدل
أم- آه، آه، لا في الأول قرأت ال- القصر طيب لا اصل زادت منك شوية طيب حضرتك عيدي الآية على القصر الاول آه، ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يلا التوسط آمنا بال لا معلش ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الإشباع ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آم آمنوا على مهلك
يخادعون الله والذين آمنوا مم.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون جزاك الله خيرا أحسن الله إليك طيب آه آه يبقى إذا آه إحنا النهاردة في صفحة اليوم آه في رواية ورش آه حضراتكم لو لاحظتم عندنا في باب الهمز أأنذرته آه الهمزتين في رواية ورش لما بيجوا في كلمة واحدة زي كلمة أأنذرتهم الهمزتين مفتوحتين خلاص آه، ورش مذهبه ان هو بيسهل الهمزة الثانية انذرتهم طيب ولو جه بعد الهمزة الثانية اللي انا بسهلها ديت كان حرف ساكن زي النون هنا ساكنة لانها مخفاة فالنون ساكنة فيشبعها ايضا ح- ورش بمقدار الاشباع يشبعها يبدلها الاول يبدل الهمزة الثانية الف مع الاشباع انذرتهم الامر الاخر برضو احنا اتكلمنا على باب النقل وباليوم الاخر طبعا مع تثليث البدل قصر وتوسط واشباع عندنا ايضا مر في هذه الصفحة ايضا في الاية رقم عشرة عذاب أليم مش عذاب أليم لأن التنوين نون ساكنة جه بعد منها همزة فبعمل نقل عذاب أليم آه، أيضا آه، حضراتكم لو خدتوا بالكم من كلمة قالوا أنؤمن لأ يقرأ ورش لما تيجي همزة ساكنة في رواية ورش همزة وحيدة ويجي على رأس الحاء الصغيرة في مصحف رواية حفص خلاص زي أنؤمن ورش بيقول أنومن طب إيه ضابط القاعدة أنا مش هقول لحضرتك إن ورش بيبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة أنا هريح حضرتك في حاجة بسيطة جدا أي همزة ساكنة يجي قبلها ياء أو تاء أو نون خلي بالك معايا أي همزة ساكنة يجي قبلها ياء أو تاء أو نون أو ميم أو واو أو فاء أو همزة الوصل سبع حروف لو جم قبل الهمزة الساكنة ورش بيبدلها ورش يبدلها يبقى أي همزة ساكنة قبلها ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزة الوصل سبع حروف ورش يبدلها طب أنؤمن الهمزة دي قبلها إيه نون يبقى يبدلها طب هيبدلها إيه هي حركة النون إيه ضم فيناسب الضم الألف ولا الواو ولا الياء يناسبها الواو فعشان كده بنقول أنومن أنومن برضو عشان تحضير الصفحة الجاية إن شاء الله في كل حلقة هناخد صفحة يعني الحلقة القادمة بإذن الله هناخد من الآية 17 حتى الآية 24 لو حضراتكم لاحظتوا معايا في الآية 23 اللي هي بتاعت الحلقة القادمة وادعوا شهداءكم من دون الله آسف السطر اللي فيها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيه فأتوا هي الهمزة الساكنة دي قبلها إيه فاء ما يقولش فأتوا قبلها فتح فيناسب الفتح الألف ولا واو ولا الياء يناسبها الألف فعشان كده أقول فاتوا فاتوا يبقى لما يجي يبدل همزة يبدلها حرف مد يا هيبدلها يا ألف يا واو يا ياء الحرف اللي قبلها مفتوح يناسبها الألف قبلها مضموم يناسبها الواو قبلها مكسور يناسبها الياء ديت ما يخص هذه الصفحة فبإذن الله تبارك وتعالى ألقاكم في حلقة مقبلة لأن في الحقيقة وقت البرنامج آه، انقضى سريعا ومعذرة سامحوني أن النهاردة أطلت في الشرح شوية بس أنا كنت شايف أن القواعد هي آه، أساس التلاوة والرواية فبإذن الله تبارك وتعالى آه، أعدكم في الحلقات القادمة بإذن الله أن احنا نقلل قدر الشرح شوية ونعتني بالتلاوات إن شاء الله ومشاركة حضراتكم وما تنسوش الواجب بتاع المد المنفصل وبيان نوع الانفصال الأمر الثاني يا ريت حضراتكم تحضروا لي بقى الصفحة القادمة إن شاء الله عشان أسمع أداء حضراتكم بإذن الله من كتاب القبس الجامع أو اللي عنده كتاب البذور الزاهرة أو أي كتاب في رواية ورش والاتصالات ليست قاصرة فقط على آه، التلاوات ب- بل أي قاعدة مش واضحة أو من خلال الشرح قولوا لي عيد مرة واثنين وثلاثة أنا هنا مش للتشريف إنما أنا أجلس هنا تكليفا يعني أنا أجلس هنا للتكليف لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى وخدماتكم وخدمتكم إن شاء الله إن إحنا بإذن الله ربنا يجعلنا سبب إن إحنا نحببكم في رواية ورش فما أسعدنا إن إحنا نقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أهل المدينة نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرفعنا بالقرآن وأن يوسع علينا بالقرآن وأن يعلمنا القرآن ويفقهنا في القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ألقاكم في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الرحمن